بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين نختم بقى بتركيز على شخصية مريم مريم دي الأخت الصغرى واللي احنا قلنا انها اكثر يعني حبا او اكثر عاطفية شوية انما قبل ما ندخل في مريم نرجع تاني للقصة بتاعت مريم ومرسى زمان لأن ده له أساس كبير في فهم تفاعل مريم مع أحداث موت أخوها قل فيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها وكانت لازي أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلام أما مرثا خلي بالكم من تعبير التي جلست يعني إيه يبدو أن ده قصة متكررة يعني يعني هي بتقعد وظهر القعدة دي متكررة كذا مرة يحصل فده اللي استفز مرسى بقى يعني كل ما يجي عندهم تسيبها مدعوقة في المطبخ وإيه وتقعد هي تحت أما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقفت أنا بحسها إيه فاض بيها يعني يعني هي إيه الغل ده شغال بقاله كتير ويمكن مش من الزيارة دي من زيارات قبل كده إنما بقى فضلت ساكتة ساكتة ساكتة وبعدين بختهم بقى وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني وحدي أخدم وحدي فقل لها أن تعينني بصوا أنا متصور أن مرسى كانت متوقعة مية في المية أن ربنا يسوع هيجي في صفها يعني هي مستحملة بدل المرة مرات وبدل الموقف مواقف وفي تعبير حد فيكم ده دلع دلع عدم إحساس بالمسؤولية فاكيد انت واخد بالك يعني يا رب مش كده زي واحده مثلا ايه تحب الصلاه قوي وتنسى نفسها في الصلاه زياده وبعدين تقصر في بعض المسؤوليات مش صح بس تقصر في بعض المسؤوليات البسيطه يعني فالناس تعتبر ده دلع ما يعتبره البعض دلع بيعتبروا المسيح حب فاحنا برضو لازم نحاسب شويه في الحته دي فأجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا كأنه عاوز يقول لها إيه مرثا ركزي على نفسك أنت مش شايفة عيبك وشايفة عيب أختك أختك فيها ميزة مش فيها عيب أختك عارفة يعني إيه يسوع يبقى في بيتنا مقدرة الحتة دي أكتر منك أنت مقدراها وبتحبي ربنا قوي وأسلوبك العملي حلو بس هي مستخسرة الدقيقة ده شعور أغلى من الشعور بتاع الخدمة يعني الرسالة اللي بناخدها دايما من مريم ومرسى كلنا خدام المفروض الصلاة أهم من الخدمة والقعدة مع ربنا أهم من أي مأمورية خدمة احنا بنخدم كتير لأننا ما عندناش لسه مستوى الحب اللي يخلينا نقعد كتير مع ربنا يعني موسى النبي كان طول الوقت خدمة بس أحلى وقت إيه الأربعين يوم بتوع الجبل ده مفهوم شغل بس دول أحلى وقت دول أهم وقت فلأن احنا مش بنحب ربنا كفاية أهون علينا وأسهل علينا نتحرك ونكسر ونخبط ونرزع ون... وننادي ون... في حتة اتشيفمنت كده الإنجاز بيدي نوع من الرضا على النفس إنما حبسة الصلاة والإنجيل بقى وال... يعني نص ساعة وكده يبقى كفاية فاحنا نفسنا قصير كلنا لأن حبنا مش مش كفاية فربنا يسوع بدل ما يلوم مريم هي متوقعة أن مريم تلام ومرسى بتتكلم بمنتهى الثقة دي مشكلة العقلانيين يا جماعة مشكلة الناس اللي بيفكروا كفاءة زيادة بيتصور دايما انه معاه كل الحق يعني الحكاية واضحة زي الشمس لا الوضع زي الشمس غلط اساسا يعني اللي انت شايفه منطقي جدا ده الحقيقه مش مظبوط بس انت مش واخد بالك من وجهه النظر الاخرى معايير المسيح مختلف فهنا بتتكلم لدرجه لامه المسيح اما تبالي بان اختي تركتني هي مش بتقول له قاعده تاخد خلوه ولا مستمتعه بيك ولا لا ولا حتى في ضيافتك ولا تكريمك ولا سابتني هنا في حته ايه انا بخدم وحدي قل لها تعبني على- مليانة أخطاء الجملة دي على فكرة أما تبالي دي خطية وبعدين أختي سابتني دي تهمة وبعدين بخدم لوحدي دو- دي مصيبة وبعدين قول لها تعيني ده كأن ربنا مش عارف يشوف شغله يعني هو كمان يلام كل اللوم فهي جملة واحدة بس إيه لخبطة كلها فقال له مرثا مرثا هدي أعصابك يا مرثا مرثا لما يقول ربنا يسوع لما يكرر أظن كده يعني ي- يخلي الواحد إيه هدي هدي هدي حبيبي فكر بس كده بالراحة شوية عشان تاخد بالك من اللي أنت بتقوله لما يقول له مثلا إيه سمعان سمعان الشيطان طالب يغربلكم كالحنطة فلما يعيد الاسم يعني إيه كأنه بيقول له بالراحة بالراحة افهم بس كده أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة الأمور الكثيرة دي في دماغ بس ربنا عارف دماغ الرز على النار ومش عارف الفرن إيه وال... والواد ما جابش الحاجة وال... ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منه يعني إيه لن ينزع منها هي اللي مريم مرسى مشغولة بيه كده كده ينزع صح ولا لا مرة حد من أبائنا الكبار قال لنا حاجة أقول لكم أسرارنا إحنا ككهنة قال لنا إيه يا آباء الحقوا اشبعوا بربنا بكرة الناس هتنساكم وهتعجزوا وتتركنوا ولو ما كنتوش قادرين تقضوا وقت حلو مع ربنا بالساعات هيبقى الوقت طويل عليكم فالحقوا اشبعوا بربنا عشان تتعودوا على القعدات الطويلة مع ربنا كده كده الجري هيهدى هيهدى كده كده المشغولية هتقل هتقل الطاقة هتقل الخدمة لازم هتقل هيفضل لك ايه الوقت اللي بتقضيه مع ربنا اتعودت تتبسط بيه ولا لا اتعودت تقعد قعدة مريم لو مرسى دي بقى قعدوها هتطق من جنابها لانها مش واخدة على القعدة فاهمين ازاي مريم واخدة فلما يقعدوها دي لو حبسوها في سجن ما تتعبش انما مرسى تتج- تتجنن لو قعدوها فاهمين الفكرة فهنا قال لن ينزع منها يعني ايه يعني لما يكون واحد بيحب الخلوات ويحب الصلوات طب ده لو عيه وماله قاعد في السرير واخد خلو لو ح- سجنوه وما خسرش حاجة قاعد مع ربنا في السجن فمين انا عاوز اوصل لايه ده لن ينزع منه هياخده منه ربنا ازاي ربنا في قلبه وفي عقله طول الوقت هو مبسوط بربنا لا فارق معاه ياكل ايه ولا يشتغل ايه ولا يخدم ايه ولا يقول ايه ما تفرقش معاه قريت بحث جميل كتبه واحد نفساني كده عن كيف تحمل بولس الرسول السجن نفسيا لان هو بقى في تحليله ان شخصية بولس ده يعني مرسى دي جنبه ولا حاجة ده مهتم ب- هو قال التراكم عليا كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس يعني مخه ده كمبيوتر وعنده مليون حاجة بيعملها طب ده لما حبسوه في أوضة في زنزانة بالشهور في فترة قعد سنتين ده كان لازم يجي له اكتئاب يعني كان لازم يحصل له حاجة لأنه ما بينامش ساعتين على بعضه في اليوم من كتر الحركة والسفر والروح والجاي الحقيقة بولس ما حصلوش حاجة بالعكس في السجن كان مبسوط أكتر من بره السجن طلع أحلى رسائل بقى افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح كل ده طلع من السجن ليه؟ لأنه كان عارف يجمع في شخصيته الاتنين دول بالرغم انه كان انرجيتك ويتحرك كتير قوي يعمل كل حاجه انما يعرف يقعد تحت رجلين المسيح بالساعات بيعرف يعملها بيتلذذ بيها فاهمين ازاي فلما اتفرضت عليه يا اهلا وسهلا كانش عنده مشكله فاهمين لما اتفرض عليه انه ما وراكش غير تقعد تحكي مع ربنا ده من زمان كنا عاوزينها واضحه الفكره فاحنا مشكلتنا ان احنا حتة مريم دي مش واخدين عليها كلنا فمريم اول ميزة تميزها انها ما بتتكلمش خالص تقريبا مريم مش مذكور لها ولا كلمة في الكتاب المقدس مرسى لبوي قالت كلام كتير وتحكت مع المسيح مريم الكلمة الوحيدة اللي نفتكرها العتاب لما قالت له لو كنت وقالت زي اختها تاخدوا بالكم يعني نظام ايه ما بتعرفش تتكلم هي قالت زي ما مرسى بتقول وما قالتش حاجة بعد كده فهي من النوع اللي يسمع يسمع يسمع كلم قليل قوي دي بقى تميز شخصية ال- أصحاب الخلوات والصلوات ما تكلموش كتير طول ما احنا بنتكلم كتير يبقى جوه في فوران مش هادين إنما الشخصيات الهادية تتكلم قليل تحسب الكلمة والكلمة تبقى مجهود عشان تطلع احنا نعمل مجهود عشان نسكت في غيرنا يعمل مجهود عشان يتكلم يعني كأنك بتطلع الكلمة بالعافية مريم من النوع ده يعني كان ممكن مريم كانت تقول له لا يا رب انا خلصت شغل ووضبته وعملته كانت ترد على مرسى يعني ويدبوا خناقه بقى قدام بعض وكده ما حصلش مريم سمعت الكلمتين سكتت ما قالتش حاجه ولما مرسى راحت تناديها المعلم يدعوكي ما قالت لهاش لسه جاي دلوقتي بعد كلام بقى لا قامت جري على طول ما تتكلمش كتير يعني آه، تلاحظوا كمان انه مريم فيها حتة انها تلام ولا تلوم تلام ولا تلوم اللي يشبع اللي يشبع بربنا قوي اللي يعرف يقعد تحت قدمي يسوع تلاقوا متبرمج انه يحتمل اللوم ولا يلوم احد الحتة دي مهمة يا جماعة احنا مخنا بيجري يلوم الناس بيجري يلوم الظروف بيجري يلوم ربنا نفسه عشان احنا بنتحرك كتير انما اللي يقعد تحت رجلين ربنا ويشبع بيه قوي يلام بحق او بدون حق لكنه لا يلوم الا نفسه فهنا مريم حتى ما سمعناش بتقول لمرسى ما قلتليش ليه انه جه من بدري لا مفيش كده سكت ثالث حاجة أقولها لكم اختارت النصيب الصالح يعني إيه؟ إحنا عندنا كمية وقت محدود قوي في العمر في العمر شوية لحظات كده وبيجري الساعة اللي إحنا قعدناها دي راحت مش هترجع تاني خلاص وقت خالص فافتكروا تاني إحنا عمرنا محدود وقتنا محدود تعالوا نفكر نطلع من الوقت ده بأفضل ما فيه أفضل ما في العمر عند قدمي يسوع أفضل ما في العمر لو شفوا حياتك كده تشفية صفوها تصفية كده الضرر اللي في حياتك هتبقى شوية الصلاة على الخلوة على التأملات على السجود قبل الخدمة وقبل العطاءات وقبل إنجازات شغلك وقبل تربية ولادك اللي هيفضل ويوزن هو القيمة دي هو ده النصيب الصالح هو ده المكسب الأكبر عشان كده ربنا ساعات لما بيلاقي الحتة دي ضايعة خالص بيفرض علينا خلوات بيفرض علينا ظروف تخلينا الوقت وسع عشان ما يبقاش فيه غير ربنا في وشنا ويحتمل يا عيني ربنا الموقف ده انه ايه انك تبقى متململ في القعدة معاه يحتمل عشان يديك نصيب صالح يديك مكسب لأنه ده أغلى وأغنى حاجة هتاخدها من عمرك الوقت اللي بتتكلم فيه مع ربنا ده الأحلى بقى إنك تختاره مش يتفرض عليك يعني اللي عاجب مريم اللي عاجب ربنا يسوع في مريم إيه؟ اختارته اختارت النصيب بس عارف زي إيه يا جماعة؟ زي ما واحد يروح يترهبن احنا ساعات نقعد إيه، تلاقي ناس بقى يقول لك الناس دي مش حاسه ما يخدموا في الدنيا ما يشتغلوا تسمع فتاوي كده ملهاش معنى سيبوهم دول اختاروا النصيب الصالح واحد عاوز يقعد مع ربنا بالساعات واحد مستكتر مستخسر العمر في الشغل والجري والعيال وال... شايف في حاجة أغلى تلومه ليه تلومه ليه إذا كنت مش قادر تبقى زيه على الأقل بص له بإعجاب وقول له يا بختك اللي يسيب الرهبنة ويتوحد ده درجة أعلى هي نفس المنهج اختار النصيب الصالح يا بخته لكن احنا ما نقدرش نعمل كده بس يا بخته ما نقدرش ننكر انه هو اشطر فعلى الاقل مش قادر تترهبن ولا تتوحد طب خد نص ساعه طب اسرق ساعه ما يروحش منك كل النصيب الصالح وبعدين لما بعتوا قالوا له هو ذا الذي تحبه مريض برضه هختلق هختلق سيناريو معلش يعني مرسى عاوزه تكتب تلغراف للمسيح انت فين لعازر بقاله اسبوعين تعبان بيقولوا الدكاترة انه هيموت احضر حالا مريم بقى تقول لها طب بصي ممكن أقول أنا بطريقتي هو ذا الذي تحب مريم يعني الإرسال مرس إنما الصيغة مريم يعني إيه مريم بتاعت الصيغة دي اللي بتحبه عيان اللي بتقول هيموت ولا تأخرت ولا الحقنا ولا احضر حالا ولا الزن ولا أما تبالي مفيش كده مريم هي بتاعت الصيغة أصل مريم هنا شبه العذراء العذراء لما لقت الناس احتاسوا يوم عرس قام الجليل ما عادتش تحكي بقى بص يا رب هما بقالهم اسبوع والخمر خلصت والمعازيم كتروا ومش راضيين يروحوا وما يصحش نسيبهم كده و... دي مرصة دي ها؟ انما امنا العذراء قالت ايه ثلاث كلمات ثلاث كلمات بثمان حروف حتى الحروف قليله ليس لهم خمر full stop يعني هي بس تحط المشكله باختصار بقيه الوقت صلاه اصلا مفيش تضييع وقت تحط المشكله باختصار فهو ذا الذي تحبه مريض دي غالبا صيغه مريم بمعنى ايه حته الحب هنا لازم تطلع في كلامها وتقول له لعازر مريض بس شوف بقى تحب تيجي تحب تشفيه من على بعد تحبه يموت اللي يريحك يعني عندها تسليم غريب وعندها روقان كده هدوء دي صيغة واحد مش مش قلقان مرسى أنا أتصور لو كتبت الصيغة قلق إنما بتاعت مريم لا هو ذا الذي تحبه مريض كأنها بتدعي الحفلة يعني اللي بتحبه عيان فهنا في نقطة مهمة لما الواحد بيشبع بقدمي يسوع لما بيبقى بينك وبين ربنا صلوات طويلة وقعدات حلوة وإنجيل شغلك و... بتهدى من جواك مخ بيهدى ولما بتصلي بتعرض المشاكل بهدوء ما بتعرضش المشاكل حتى بقلق وبانزعاج وبتوتر وبعنف وب... لا هو ذا الذي تحبه مريض بس طبعا هنا مريم أكثر ثقة من مرسى المفروض بحكم أن المسيح مدحها في الأول ومع هذا مات لعطر طبعا دي أزمة بالنسبة لمريم مهما كانت هزت نفسيا جدا وبعدين مريم حاسة مرسى شايلة الشيلة يا عيني وبتروح وتيجي وتزعق بقى وتخلص وهي التانية قليلة الحيلة ما بتعملش حاجة ومريم أكثر تعلقا بالمسيح بحكم أنها عاطفية فلا شايفة معازيم ولا شايفة قبر ولا شايفة صندوق هي كل عينيها هو فين هو فين بتدور على حبيبها زي عروس النشيد كده فتايهة طول الوقت مش قادرة إلا إنها تدور عليه هي محتاجة له جدا عشان كده تلاحظوا لما جه المسيح دي جريت مريم جريت عليه مرسى ما تقالش إنها جريت جريت وخرت لأن زي اللي إيه جواها مشاعر بقالها أربع أيام شديدة قوي طلعت في الجري والسجود وبعدين طبعا برضو مش عاوز أعيد أفكار قلناها كونه تأخر قوي ابتدى قلبها ياكلها هو مش هيجي تاني وأقول حاجة بس ما برضو احتملوني النهاردة مريم احتمال تكون لهفتها على ربنا يسوع أكتر من لهفتها على أخوها من كتر المشاعر اللي عندها ومن كتر التأثر العاطفي ومن كتر اللخبطة اللي جواها لأنه هو بيحبها جدا وهي بتحبه قوي وهي متأكدة من كده فالموضوع ده هو اللي هززها يعني يجوز عندها تسليم أنه ربنا يعمل اللي هو عاوزه لكن الحتة اللي مش قادرة عليها هو فين ده اللي أصعب ده اللي أصعب عندها من أي حاجة وطبعا هنا الزحمة اللي جاية دي ضد مريم خالص يعني مرسى ممكن تتلهي في في المعزين نزلوا قهوة بقى نزلوا مية هاتوا كراسي مش عارف نظفوا الحتة دي مرسى بتاعت الحاجات إنما مريم مش طايقة المعزي أو يعني الزحمة دي مش مع شخصيتها خالص معزون متعبون كلكم هي مش عاوزة تشوف حد هي عاوزة تقعد تاني تحت رجليه وخلاص هو ده تعزيتها الوحيده يعني اللي يحب الصلاة كتير الزحمة تخنقه استغرب قوي في قصة المخلع تعبير ما اعرفش خدتوا بالكم منه ولا لا يوحنا خمسة يقول يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع تاخدوا بالكم منه في حادثة المريض بتحس ده يا رب لما يكون في جمع تقعد توعظ ولا تعتزل لما يلاقي زحمة يعتزل إذا ربنا يسوع غاوي برضه غاوي حتة العزلة دي والقعدة الهادية مش غاوي الزحمة ده لزوم بس الشغل أو الرسالة بتاعته لكن لما يلاقي الدنيا تزحم يعتزل يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جامعة حاجة غريبة يا رب أنت جاي للجموع جاي للناس إذا ربنا يسوع بيحب القعدة الهادية اللي احنا بنهرب منها كتير بعدين يقول مريم استمرت جالسة في البيت فلاحظوا هنا موقف مهم بقى مريم شافت مرسى طالعة من البيت برضو اجتهادات مريم لأنها بطبعها بطيئة في قراراتها أو هادية في انفعالاتها ما جريتش ورا أختها تقول لها في إيه راحت مع إن مرسى ماشية ماشية رايحة فين ماشية تشوف المسيح بس مريم فضلت قاعدة في البيت استمرت جلسة في البيت يوحنا علق بالتفصيل كان عاوز يقول يمكن مريم ما تمشيش ورا اي حد لانه اللي يبقى قلبه مع ربنا قوي الحقيقه ما يقلدش ما يعملش زي ما الناس تعمل بينما كل الناس لما شافت مريم خرجت خرج ورا مش كده الشخص اللي يكون شبعان بربنا قوي ما يمشيش ورا حد والدنيا كلها تمشي وراه يعني مريم دي ما بتتكلمش خالص انما سحبت كل طابور المعزين وراها مرسى بتتكلم كتير محدش سأل فيها لما طلعت تقابل المسيح فاللي عاوز يسحب الناس وراه ما يتكلمش كتير بس يقعد مع ربنا كتير يبقى هادي يبقى شبعان وهو ما يمشيش ورا اي حاجه مش ورا اي طيار ولا اي سؤال ما عندهاش حتى حب استطلاع مرسى رايحه فين الساعات مين جه عشان تطلع مرسى كده مستعجله ماليش دعوه لغايه ما جالها الكلام المعلم حضر وهو يدعوك بس هي ده اللي مستنيها تقوم تجري لكن ما فيش حاجة تاني تشدها اليهود مشوا ورا مريم لأن مريم حبها جذاب عارفين لما يقول اجذبني وراك فنجري فمريم وهي خارجة من البيت مندفعة كده الحب ده شد كل الناس اللي وراها وهم عارفين انها مليانة مشاعر مليانة حب بس تصوروا تصوروا ان الحب ده رايح على فين على قبر العازر هي ما بتجريش على امر اخوها في هو في من هو اهم من اخوها في من هو اقرب لقلبها من اخوها هو ربنا يسوع عشان كده بقول لكم انا يتهيألي اللي كان تعبها وشاغلها اكتر المسيح مش اخوها دلوقتي فهي ما جريتش على القبر كما كانوا يتوقعوا هم توقعوا انه منهاره وتعبانه وعاوزه العذر لا انا مش عاوزه العذر إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أكثر مني فلا يستحقني مريم عاوزة تجري ورا المسيح له المجد وحده وبعدين خرت عند رجليه هنا تلاحظوا أنه ثلاث مرات يتقال مريم الكلام عليها قليل في الكتاب إنما الملحوظة اللي خدت بالي منها السنة دي أن مريم مرتبطة برجلين المسيح ثلاث مرات في لوقا عشرة عند قدمي يسوع بتسمع وأول ما لقيته عند القبر خرت عند رجليه وفي العزومة اللي بعد العذر ما قام سكبت الطيب على قدميه فدي واحدة مكانها الطبيعي تحت مكانها الطبيعي تحت رجلين ربنا يسوع تعرفش تبص في وشه عين عينك كده عندها انكسار عندها اتضاع عندها خجل عندها احساس بالذنب بعض المفسرين قالوا هي نفسها المرأة الخاطئة انا برضو احب اقول دي لكن انا بقول لكم ده اجتهاد مش مريح لكن في بعض الناس قالوا قد تكون في فترة من حياتها كانت مش كويسة ومن هنا تميل للخشوع والسجود وال... لكن خلينا حسب التفكير المعتاد لا دي غير المرأة الخاطئة ربنا يسوع ما بيتناقش لأنه مع الشخص معلش حاولوا تفهموا الحتة دي الشخص اللي يكون بيحب ربنا قوي حضور ربنا بالنسبة له هو الشفاء مش لازم الأفكار الجديدة مش لازم وعظة جديدة يعني اللي يحب ربنا قوي يقعد في الكنيسة حتى لو ما فيش صلاة يبقى مبسوط حتى لو اللحن بقى الألحان اللي بتغزكوا دي تقول أو أو إيه إيه أنت لا مؤاخذة مش فاهم معاك لا هو مش هو هو كده لا دي موسيقى عشان تتمتع بعريسك بس انت فين من مريم الحكايه مش عاوزه كلام وعظ لو انت بتحبه قوي القعده دي هتكيفك يقولوا براحتهم انت قاعد مبسوط فالكنيسه بتاعتنا رومانسيه كنيسه مريم فالحكايه عندنا مش كله كلام كلام كلام واحنا هنقدر نحصل الكلام ده كله ازاي يعني اقعد اشبع شويه موسيقى شويه صوت هادي وخلاص بيقول لك اللحن الجميل ده عشان نحرك قلبك فربنا يسوع هو اول ما شافته خرت عند رجليه وخلاص مشاعرها هديت حطت مشاعرها كلها مش محتاجه الحوار اللي بينها وبين ربنا يسوع زي مرسى الحضور الالهي اهم من الكلام يقولوا كده القديسين سكت لسانك يتكلم قلبك ثم سكت قلبك ليتكلم الله يعني ايه مفيش كلام القديسين لما يصلوا ممكن ما يتكلموش يبقوا قاعدين كده بس مره زمان رحت الدير ولقيت راهب عجوز قوي قاعد على الارض كنيسه مقفوله يعني فاضيه ما فيهاش حاجه مش وقت صلاه بس قاعد كده هو في الدير عايش في الدير يعني ما حبكتش الكنيسة دلوقتي فطلع ان ده نظامه يدخل يقعد كده في الكنيسة ساعتين ثلاثة طب يعمل ايه هو قاعد قاعد مع ربنا بس يعني ايه مفيش طقس في الموضوع غير قانونه بقى غير صيامه غير لا هو كده قاعد متفسر لنا لما اتقال عن داود دخل وجلس امام الرب احنا دايما الصلاة عندنا تدوس على زرار تتكلم قاعد مع ربنا خلاص بدل قاعد مع ربنا مش مهم تقول ايه مش مهم مش عاوز اقول مش مهم يقول هو ايه هو القعدة لوحدها أهم من أي كلام وبعدين ربنا يسوع بقى ما, ما أقامش لعازر غير لما جت مريم كان ممكن يلحق بمرسى يقيم لعازر ويفرح مريم إنما حب مريم ومرسى عشان ما حدش يتخانق معايا بعد كده حب مريم ومرسى قال لهم تعالوا معايا بقى تعالوا فرحكم بثمر الخدمه وثمر الصلاه يا مرسى انت خادمه حلوه يا مريم انت بتصلي حلو تعالوا فرحكم بقى الهديه بتاعتي للي بيخدموا حلو وبيصلوا حلو القيامه فهمتوا المعنى فالمسيح كان ممكن يطلع على قبل العذر يخرجوا يجيبوا لا هو خدهم في ايديه كانه بيديهم الهديه ليهم هم كان عاوز يقول لهم انا لا عاوز لا فارق معايا اليهود ولا انا عاوز افرحكم انتم لعذر مبسوط ان كان على لعذر كده كده جاي معايا السام انما الهديه دي لكم انتم عشان انتوا بتصلوا بتخدموا حلو لما رفعوا الحجر مريم ما اتكلمتش ليه اللي يقعد تحت رجلين يسوع كتير أكثر تسليما ما يعترضش يعرف يمسك لسانه ما يندفعش ويقول لا أنتن أربع أيام اللوجيك اللي اتكلمت بيه مرسى لا مريم عارفة تفرمل عقلها قوي بسبب قعدتها الطويلة مع ربنا اللي بيقولوا مش عارفين نفرمل عقلنا احنا محتاجين قعدات أطول مع ربنا يقوم العقل يتفرمل لوحده لو شبعانين بربنا اكتر من كده هتلاقوا المخ ابتدى يقف لوحده خلاص هي بتتفرج بتتفرج يعني ممكن واحد يقول لها ما تقولي حاجه ما تقولي حاجه هتسيبيه كده يفتح القبر بتاع اخوكي ملهاش دعوه ملهاش دعوه خلاص هي ساكته هي بتتفرج وبعدين سمعت بقى ربنا يسوع بيصلي ده مرسى تلاقيها مسكت نفسها بالعافيه لما سمعت الصلاه ايها الاب اشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ده بقى يعني يغيظ جدا الكلام ده أنت بتسمع لي ودايما بتسمع لي يعني أنت بتغيظنا أكتر يعني لو كنت جيت كان سمع لك هي معناها كده طب ما جيتش ليه بقى بدل دايما بيسمع لك وبعدين ولكن يعني ايه يعني انا مش محتاج اطلب منك ولا محتاج تسمع لي كل حاجه ماشيه مظبوطه لكن نعمل استثناء من أجل هذا الجمع الواقف قلت قلت دي فيها برضو سر يبدو أن المسيح في سره قال له احنا هنقوم العذر يعني ناوي يقوم العذر فقلت دي فعل ماضي فدي ما حدش سمعها ان هو اتفق مع الاب انه يقوم العصر او طلب من الاب سرا وبعدين الاب جاوبه سرا قال له اللي تشوفه ما هو اراده واحده طبعا فقال له اشكرك اتالي بيشكره بقى على انه معاه موافقه باقامه العصر فبيقول له قلت ليؤمنوا انك ارسلتني عشان يصدقوا انك انت ان انا انا هو المسيح المرسل الى العالم وبعد الصلاه لعازر هلم خارج فين هي بقى في الصلاه دي هي لازقه ربنا يسوع تتعلم منه الصلاه كما اعتادت تشوفه بيعمل ايه هي رجعت للتلمذه بتاعتها هي حياتها في الوقفه جنب ربنا وفي القعده جنب ربنا وخلاص لما طلع لعازر طبعا مريم فرحانه جدا باخوها وبالنعمه اللي خدتها في بقى ملحوظه غريبه شويه في حاجه 11 اخر الاصحاح يقول كثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به فين مرسى في الموضوع ما هو ده بيت مرسى وكل مرة كنا نقول بيت مر مرسى واختها المرة دي اليهود جايين لمريم يبدو ان اليهود شايفين مرسى قوية ومتماسكة انما الناس كلها جاية تعزي مريم الغلبانة فبقت مريم الغلبانة هي اللي جايبة الناس يصدقوا ان العذر قام وهي ايه عن طريق الغلب بتاعها والمسكنة اللي هي فيها وقلة الحيلة اللي فيها دي هي اللي جابت الناس كلها فمريم الصغيرة اللي تصعب على الناس المحبوبة من الناس المكسورة الغلبانة دي هي اللي ايه جابت الناس كلها فنظروا من خلالها ما فعل يسوع وآمنوا به وبعدين بقى آخر لقاء يوحنا 12 على طول بعدها سادس يوم بقى وبعدها بكم يوم قبل الفصح على طول أخذت مريم منى من طيب نردين خالص كثير السمن غالية قوي وبيور قوي وأحلى حاجة وأغلى حاجة اللي يقعد تحت رجلين ربنا يسوع يحب يعمل أحلى حاجة دايما يعني احنا كلنا نكروت بقى مش كده كروتة دي مرسى شوية إنما الشغل المظبوط قوي ده دخلنا في مريم خالص كثير السمن ودهنت قدمي يسوع يبقى الرجلين اللي كانوا بتاخد منهم الكلام وتتمتع بالصلاة والخلوة بقت بتبوسهم وبقت هم دول بقى ايه اللي بتشكرهم هنا تعبير شكر ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب برضه هنا قضية تانية يا جماعة هل هي نفسها اللي سكبت الطيب على راسه؟ ايه رأيكم؟ في نفس الأسبوع هقرا لكم بصوا مرقس 14 وقولوا لي هي ولا مش هي فيما هو في بيت عنيا كده نفس المكان في بيت سمعان الأبرص يبقى مش في نفس المكان في نفس القرية بس مش في نفس المكان وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين خالص كثير السماء فكسرت القارورة وسكبته على رأسه هي ولا مش هي مش هي بيت سمعان الأبرز وده على راسه الحياة ممكن ما تكونش هي بصوا اللي يقول هي ماشي واللي يقول مش هي ماشي مش هو ده اللي هيدخلنا السما يعني إنما أنا عاوز أقول لكم إنه يبدو إنه ده كان عرف عند أحباء المسيح إنه يجيبوا طيب ويقدموه مرثا مريم من اتضاعها الشديد وخجلها على قد رجليه ما تقدرش تحط على راسه راسه دي كتير عليها قوي يجوز واحدة تاني من حبها للمسيح جابت وسكبت على رأسه والبعض بيقول لا ممكن تكون ابتدت بالحكاية برأسه وبعدين ركعت بقى ولقت الطيب عند رجليه فبقت ايه يعني بتشيل اللي وقع على رجليه ده بشعرها كله ماشي انما هنا بيت سمعان الابرص يلخبطنا شويه لان التاني كان بيت العازر فدول قعدتين غالبا مختلفتين انا بقول لكم الاراء والراي رايكم في الاخر بس المهم تعملوا زي كده وكان قوم مغتاظين من انفس فانفسهم قائلين فقالوا لماذا كان تلف الطيف لانه كان يمكن ان يباع باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء وكانوا يؤنبونها ويسوع قال اتركوها القصه بتاعه التانيب دي كانت في بيت سمعان الابرص إنما في قعدة مريم محدش يقدر يتكلم في اعتقادي لأن مهما عملت قصاد اللي عمله المسيح في أخوها محدش يقدر يعلق ده أقل هدية يعني فاهمين إزاي؟ إنما الست التانية دي ليه بتضيع الفلوس كده؟ لكن موقف مريم كرد فعل شكر للمسيح له المجد وماله الحياة مكرمة للكل آه بالمناسبة في متى 26 احنا خدنا يوحنا ومرقس ناخد متى في مكان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص يبقى هنا متى ماشي مع مرقس تقدمت إليه امرأة مع قارورة طيب كثير الثمن سكبته على رأسه متكأ فلما رأت لم يبقى متى مرقس بيتكلموا عن الحادثة الثانية يوحنا بيكمل الحوار بتاع إقامة لعازر فبيقول عزومة لعازر بعد ما قام أنا يعنيني من الكلام ده إحنا خلصنا خلاص أنه هناك كثيرات زي مريم يعني يبدو أن مريم دي بقى في زيها كتير يعني في ناس كتيرة بتحب ربنا قوي وبتقدم أغلى ما عندها لربنا بشكل صامت وتلاحظوا التانية دي مش معروفة بقى ساكبة الطيب بتاعت يوم الأربعاء دي مش معروفة مش معروفة مين فيهم بقى مش مريم على الأقل ده معناه أنه عبر التاريخ في ساكبات كتير قوي في ناس كتير قدموا حبهم للمسيح بشكل صامت بشكل هادي من الحاجات الجميلة في الطقس القبطي في خرجات الأمهات يعني لما ربنا يدي العمر لأي أم وتسافر السماء يقرأ فصل سكب الطيب في أسبوع الآلام على هذه الأم فكرة غريبة قوي حطها الكنيسة فكرة جميلة لما نودع أي أم من الأمهات يتقري على رأسها فصل ساكبة الطيب عشان الكلمة الجميلة اللي قالها المسيح في حقها حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة يعني عاوز يقول لربنا يطمن الناس لو هتنسوا كل تعبها الست الطيبة دي أنا مش هنسى تعبها أبدا الناس هتنسى والأيام هتنسى إنما أنا مش هنسى تعبها لأن تعب الأمهات أغلبه صامت يعني تعب الأمهات لا يحدث عنه مفيش أم مثلا تسهر طول الليل مع ابنها العيان تصحى طول اليوم تنزل في الأهرام يعني تقرير كده أو مقالة عن تعبت قد إيه الليلة دي لا واجبها لكن هذا التعب اللي كله حب خالص كلمة خالص هنا كثير الثمن غالي قوي صامت التعب ده عند ربنا غالي قوي فالكنيسة من حبها في الأمهات بتشجع كل أم في انتقالها تزفها بالفصل ده تقول لها بقيتي زيك زي ساكبة الطيب وبعدين مشاركة المسيح في تكفينه ليه؟ برضه هنا حادثة جميلة قوي إن كانت مريم أو ساكبة الطيب لما حطوا الطيب على المسيح له المجد في اليوم ده احنا لو كان الكلام ده الأربع فاضل قد إيه على الصليب؟ فاضل يومين ريحة الطيب الغالي قوي ده ممكن تقعد يومين فلأن يوم الجمعة مش هيلحقوا يطيبوه يبقى الطيب الوحيد أو الريحة الحلوة الوحيدة اللي اتحطت عليه لتكفينه اتحطت قبلها بيومين فاهمين ازاي؟ فربنا يسوع كافئها مكافأة محدش فاهمها ساعتها. انه ايه؟ ايه رأيك انت اللي تكفنيني؟ حتى الموضوع تكفينك دايما انت بتتكلم معانا والدنيا ماشية عادي. بس محدش فاهم هو اللي فاهم السر. فلا انا هديكي مكافأة محدش خدها. محدش هيكفني خالص وقت صليبي الا انت. انت يا ساكبة الطيب المجهولة او يا مريم اخت العازر. بمعنى انه اللي بيقعد تحت رجلين المسيح ويشبع بربنا ويحب كلام ربنا ويسكت كتير يكلمش كتير ياخد سكة مريم أكتر منها مرسى ويحتمل تجارب وآلام وضيقات ويدفن العازر ويفرح بالعازر ويفضل في صمته كده مثل هذا الإنسان يشترك في آلام المسيح يكفن المسيح يعني إيه يعني هيبقى قريب قوي لانه طبعا في في البلاد الشرقيه محدش يكفن الا اقرب الناس فيبدو ان دي ست خجلانه ما تقدرش تيجي وقت الصليب تقول لهم عاوزه عاوزه احط اطياب لا ملهاش حق طب مامته فين بقى وخالته فين يعني القريبين بقى يعملوا حاجه قال لها لا انت بقيتي زيك زيهم انت قريبة ليا قوي انت اصبحت من المقربين جدا بهذا الحب الصامت فانا عمال اعيد وازيد انا مش بقول مريم احسن من مرسى عشان ما حدش يروح زعلان انا بقول ايه مريم محتاجة مرسى ومرسى محتاجة مريم بس عندنا في حكاية كده اختم بيها يمكن عارفينها حكاية مرسى مد... مريم مدحت بمرسى اللي هي حكاية واحد كده كان شديد شوية متزمت فراح مرة دير وبعدين لقاهم ايه بيشتغلوا فكل راهب عليه شغلة فقال رئيس الدير ايه ده الناس سايبة العالم عشان تشتغل مش يقعد كل واحد في قلايته يصلي امال بس طب ما كانوا يشتغلوا في الدنيا فرئيس الدير كان حكيم ومتواضع قال له اختنا اخ احنا ناس مبتدئين كلنا وعلى قدنا نصلي ساعة ساعتين ونشتغل بقية اليوم فادوا له قلاية يقضي يومين خلوة أو حاجة فجه ميعاد الغدا فقالوا رئيس الدير نخبط على الأخ قال لهم لا لا اللي زي كده بيصلي على طول ما بياكلش فما تخ... ما تقلقوهوش سيبوه براحته جه ميعاد العشاء الراجل هيموت من الجوع فطلع فقال لهم هو انتوا ما بتاكلوش؟ قال له يا ابني احنا ناس ضعف بنشتغل فبناكل انما اللي بيصلي طول الوقت مش مش محتاج ياكل نسيت اقول لكم ان هو وقت عتابه الرئيس الدير قال له امال فين حكايه مرسى ومريم؟ انتوا سبتوا الدنيا عشان تبقوا مريم تقعدوا تحت رجلين المسيح تسمعوا وتصلوا كان قال له كده كلمتين وهو سكت فلما خجل الشاب ده بقى من نفسه على اخر اليوم عشان ياكل يعني فقال له أخطيت يا أبي قال له يا ابني كما أن المسيح مدح مريم فإن تذكر أن مريم مدحت بمرسى يعني إيه لولا أن مرسى شايلة الشغل ما كانش برضو مريم هتمدح كان في مسؤوليات تانية لازم حد يعملها فمريم مدحت بمرسى يعني ما ينفعش كمان واحد يهمل بواجباته لمجرد انه قاعد والناس تخدم عليه مش ده المطلوب تعيشوا لكل سنة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد